بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتين تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية
عمال انت تتمرغ على السرير ليل ونهار شكرت النعمة دي انك بتعرف تتقلب على جنبك ده مثال لا يحصى بقى عد امثله لم نشكر الله عليها لم نشكر الله عليها لما تيجي تنزع تلاقي الانسان يئوس لا شوف كان نفسه في ايه ها يتقلب على جنبه هي دي يئوس تجربة شخصية أسأل الله عز وجل أن يعفو عني وعنكم يا رب العالمين في مرة الواحد ركبته وجعته تمزق في الأربطة بيقولوا ها ورحت الدكتور شوية جلسات ومش عارف ايه فكل شوية أقول له يا دكتور أنا هقعد جلسة التشهد تاني هعرف أقعدها ها يا عم اصبر يا سيدي اصبر هي دي إنه لا ايه يئوس كفور ربك سبحانه وتعالى بيقول إلا الذين صبروا و وعملوا الصالح دول مش يئوس ولا كفور لأن يئوس كفور دي يحطها من طبع الإنسان في الطبع أنت يئوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم أرى يستجاب لي يئوس آه تجد يا رب سد ديني يا رب سد ديني مرة واثنين وثلاثة ويوم واثنين وثلاثة وشهر واثنين وثلاثة والآخر قال لك ما فيش فايدة بقى خلاص لم أرى يستجاب لي هيستجاب لك بس اصبر إلا الذين صبروا وإيه وعملوا الصالحات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن أذقناه نعماء من بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور طبع ساعة ما تيجي له الخير فرح فخر طغيان واذا ابتلي يئوس كفور ده طبع كل الناس كده الا الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اللهم اجعلنا منهم يا رب يبقى محتاجين للخروج من الطبع صبر و وعمل صالحات للأسف الشديد ان مأساة المسلمين النهاردة عمل الصالحات كلنا بنتمنى نتمنى سبحان الله العظيم لما ماتوا الناس في منى قلنا يا ليتني كنت معهم ولما مات الرجل شهيد قلنا يا ليتني كنت معهم هنفضل لحد امتى نقول يا ليتني امتى هتبقى معهم امتى هتبقى منهم امتى هتبقى زيهم لما مات الشيخ صفوت نور الدين عليه رحمة الله وبركاته بعد صلاة الجمعة في الكعبة بعد ما خلص العمرة وهو صايم يوم 13 رجب مات وهو واقف لم يمرض ولا دقيقة واحدة ساعتها قلت الراجل ده سبحان الله لو واحد عايز يموت موتة زي دي يرتبها ازاي تعرف ترتب لنفسك موتة زي دي حد يقول لي اه حد يعرف يرتبها ما نعرفش ده الراجل اشتغل مع الملك سنين فربنا رتب له متى على قده اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا اللهم اعنا ولا تعن علينا اه عايزين شغل عايز شغل سنين عشان يرتب لك موتة صح عشان يرتب لك عيشة صح عشان يرتب لك مكان في الجنة صح سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر إلا الذين صبروا وإيه وعملوا الصالحات بتعمل إيه أنت بتعمل إيه شغلتك إيه عند ربنا دورك إيه اعمل حاجة اعمل صالحات واصبر لعل الله عز وجل يعطيك قال سبحانه وتعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ده طبع خلق الإنسان من عجل طبع الإنسان متسرع طبع أصل خلقتك كده إن أنت متسرع عجول وابتليت بالصبر قال سبحانه وتعالى واصبر وما صبرك إلا بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان والتؤدة من الرحمن وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التؤدة في كل أمر خير إلا أمر الآخرة السرعة في عمل الآخرة التؤدة أنت مأمور بالتؤدة وأنت متعجل زي ما قلنا كده تلاقي نفسك متعجل في في الدعاء لم أرى يستجاب لي متعجل في ودي مش عارف قلتها لكم المرة اللي فاتت ولا لأ اكتشفتها جديدة كنت صليت بالناس والتفت كده فلقيت واحد يقول لا طبعا اللي بيسمعوا دلوقتي مش شايفين انا بعمل ايه ها بينط على صوابعه في اذكار الصلاه بس بس بس بس قلت في ايه فصراحه كده والله انا اصدقكم والله ما بكذب هذا واقع شفته بعيني فنقلت عيني على اللي جنبه قال لا زيه واللي بعده هو في ايه يا جماعه مستعجلين ليه احنا في عصر السرعه يا الشيخ في عصر السرعه مش فاضيين ورانا شغل لا اله الا الله فانا كان الذكر اللي بعد الصلاه انا شخصيا كنت بقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 متسرع برضه ها بقول لهم الثلاثه على بعض عشان ما اعيدش ثلاث مرات فقلت طب ما نجرب كده بالراحه طيب ها؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ال 33 وبعدين قلت الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 والله اكبر زي كده فرقت 3 دقايق فرقت كم اه 3 دقايق تفتكر 3 دقايق يعملوا فلوس كم اه خلق الانسان من عجل تلاقيهم قاعدين في الصلاه تقيم الصلاه يا عم الشيخ والشيخ يقول له ربع ساعه بين الاذان والاقامه يقول ما خلاص هات ربع ساعة يقول لا دلوقتي 14 دقيقة يا جماعة أنا بتكلم عن واقع بره مصر ولا الكلام ده حاصل في مساجدنا هو دي الحقيقة اللي أنا شفتها اكتشفتها إن الإمام أنا قلت لكم إن أنا صليت ورا واحد مجري مرة آه كنت أنا وأخ لينا ودخلنا مسجد نصلي فالمهم بعد ما خلصنا صلاة الأخ ده لحقته لحقته أنا لحقته على ما تيجي تركع يكون رفع على ما ترفع يكون سجد على ما تسجد يكون قام في ايه في ايه في ايه يا جماعه لا وزي ما قلت لكم برضو قبل كده ان تسال الواد عماد حفظت القران كله يا ابني يقول لا يا عم الشيخ ليه مفيش وقت الله درست يا ابني من علوم القران ايه مفيش وقت حضرت مش عارف ايه مفيش وقت قال طب انا عايز افهم بقى دلوقتي فهموني انتوا الوقت فين ها تقول له صله الرحم يقول لك مفيش وقت بر الوالدين مفيش وقت اكرام الجيران مفيش وقت طب الوقت بنعمل فيه ايه فين الوقت ايها الاخوه هذا هو الطبع هي دي مشكله بقى تداعي الطبع ان عندنا عجله للاسف الشديد غير مرحومه اللهم بارك لنا في اوقاتنا يا رب قعد واحد متفلسف وانا ساعتها قلت له معلش انا اسف انا راجل غلبان وبكلم ناس غلابه على قد حالي ما بعرفش في الفلسفه يقول ان سيدنا عثمان لما ختم القران في ركعه قال لك لا اكيد كان مش القران قرا قل هو الله احد ثلاث مرات قل هو الله احد ثلث القران يا عم ما ينفعش كده ده الامام ابن كثير في كتاب التفسير تفسير القرآن العظيم في تفسير آية في سورة الزمر أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه في تفسير الآية دي ارجع للكتاب قال وقد بلغنا مما يبلغ حد التواتر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ختم القرآن في ركعة في الكعبة لما يقول تواتر يعني ايه التواتر ان يرويه العدد الكثير الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب يعني مش ان اللي روى الموضوع ده واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا خمسة ولا عشرة ولا عشرين ولا مية ده يستحيل تواطؤهم مش ممكن يجتمع الناس دول كلهم يكذبوا ترد الكلام ده ازاي يقول لك مستحيل طب 30 جزء ب 15 ساعه الجزء بياخد نص ساعه ازاي اقول له القضيه اللي انت ما تعرفهاش ولا عمرك سمعت عنها البركه اللهم ارزقنا البركه في الوقت يا رب البركه صليت على الرسول في حاجه يا جماعه اسمها البركه في الوقت اللي هي منزوعه في زماننا النهاردة الاربع انت متخيل يوم الجمعة كان امتى اه لسه اهو بس الايام بتجري الايام بتجري لان مفيش بركة اللهم بارك لنا في اوقاتنا وبارك لنا في كل ما اعطيتنا الشاهد ايها الاخوة ارجع للموضوع ان الانسان خلق من عجل ولكن الآفة الشديدة أن هذا العجل والتعجل يكون في عدم إعطاء نفسك الفرصة للاستمتاع بطاعة الله بلذة القرآن بمتعة السجود بسعادة التسبيح والله يا شباب وأقسم لكم بالله العظيم أنني أحسست بطعم ولذة للتسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة متعة مختلفة تماما عن الأول وجرب وقول لي اقعد كده بعد الصلاه بعد ما تخلص صلاه وانت قاعد ما تبصش لحد ولا تسلم على حد ولا تلتفت اسف حط بوزك في حجرك ميل دماغك بص على قلبك قول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وثلاث دقايق لله يا جماعه انا بشحت منك ثلاث دقايق ثلاث دقايق لله وانت قاعد ما تفكرش ما تسرحش اصل المشكله ان انها بقت سبحان الله سبحان الله بقت تقليديه بقت تسرح لما تكون انت خايف لا تغلط في العدد مش هتسرح ظبط نفسك وقولها كثير من الشباب النهارده التزم يقول عم الشيخ انا بقرا القران بس مش حاسس اصبر كثير من السلف يقول ايه عالجت قيام الليل عشرين سنه والتاني يقول ايه حرست قلبي عشرين سنة والتالت يقول ايه ما زلت اجاهد شهوتي عشرين سنة قال له ده رقم عشرين سنة ده بقى معتبر عند السلف انت بقى لك كم سنة كم سنة بتجاهد في طاعة الله وجاي النهاردة تسألني عن نتائج اصبر عشرين سنة هي دي مشكلة الاستعجال الشباب كلهم النهاردة بفكر ان هو يوم ما التزم بالدين خلاص عايز امه وابوه بكرة ملتزمين زيه لا يا ابني لا تتعجل اللي التزم عايز مراته خلاص تبقى شيخ الاسلام بكرة لا تتعجل الطبع خلق الانسان من من عجل والعلاج واصبر وما صبرك إلا بالله اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله وعاقبة الصبر الجميل جميلة قال سبحانه وتعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا وكان الإنسان إيه قتورا في أصل الطبع أصل خلقة الإنسان أن الإنسان بخيل قال سبحانه وأحضرت الأنفس الشح قل لي لا أنا سخي كريم بعد المعالجة والمجاهدة يبقى في أصل خلقة الإنسان إن الإنسان حريص على الفلوس لا خد دي كمان في أصل خلقة الإنسان أن الإنسان يحب المال قال سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما و وتحبون المال حبا جما قال الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد الخير يعني المال بإجماع المفسرين وإنه لحب الخير لشديد فمركوز في الطبع والفطرة أن الإنسان يحب المال الإنسان محب للفلوس هو كده من جوه قلبك إنك بتحب الفلوس ربنا خلقك كده أودع في قلبك دي أنت مخلوق بيها فتنة وابتلاء وقال لك ما تحبش الفلوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه واضح الحديث ده ولا ترجم اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا نعم نترجم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما ذئبان جائعان أرسل في غنم لو في زريبة مليانة غنم ودخلنا عليهم ديبين جعانين يأكلوا كم خروف مش هيأكلوا ولا خروف لا ذئبان جائعان هيدخلوا على زريبة هينهش من دي بطنها ومن دي ليتها ومن دي رأسها ومن دي ظهرها هيفسد الغنم صح ولا لا كذلك الحرص على المال يفسد الدين ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف الشرف اللي هو الجاه والمنصب والبرستيج والوضع الاجتماعي من حرص المرء على المال والشرف لدينه حرصك على المال وحرصك على الشرف يفسد دينك يفسده وهذا واقع يا جماعة هذا واقع مشاهد ان كل اللي حريص على الفلوس حريص على زيادة الفلوس حريص على متابعة الفلوس هذا الإنسان أبدا لن ينصلح دينه اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر المال أصل فطرة الإنسان إنه محب للمال وبالتبع فهو قتور بخيل قل لي لا أنا مش بخيل والله أنت بخيل بتنفق كام لو حطينا نسبة للي عندك للي ربنا اداهولك نسبة انفاقك تطلع كام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا خير في هذا المال إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا بحتر أما أصل الأغنياء وده أمر في الطبع أن يستكثر ما ينفق على الفقراء ده ده في الطبع أصل تجد الرجل اللي راح للغلام غلام أصحاب الخدود وأتاه من كل صنوف المال فقال له إيه قال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني تلاحظ ما ها هنا لك أجمع تلاحظ فيها إيه منظرة أصحاب المال ها كل دول يا ابني عشانك بس اشفيني هي كده تجد الإنسان اللي, اللي بينفق على فقير نفسه ان الفقير ده يركب عربية لا يمكن يقول لك ما كفاية انه ياكل يا اخي كفاية انه يلبس هو هيفتري هي دي مهما انفقت فانت تنفق الفتات ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم فيحفكم يعني إيه يحفها عارف لما تحف الحد آه فيحفكم تبخلوا ويخرج آه طباعكم يعني ويخرج أضغانكم طباعكم هتظهر على حقيقتك هات هات هات هات لا بس بقى ويخرج أضغانكم ولذلك لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وده من فقه الدعوة معاذا إلى اليمن قال له وإياك وكرائم أموالهم وإياك وإيه وكرائم أموالهم اوعى تبص على فلوسهم اللي غالية وحلوة في عينيهم وتاخدها او تطلبها لا حتى لا يفسدوا ولا يطفشوا هذا اصل من اصول الدعوة الشاهد ايها الاخوة ان الانسان خلق بالطبع محب للمال تحب الفلوس يا ابني لا لا لا لا انا ما بحبش الفلوس كذاب كل الناس بتحب الفلوس لكن يتفاوت بقى اللي بيحب الفلوس زي عمره زي حياته زي عينيه زي ربنا اكتر من ربنا شوية وبين اللي بيحب الفلوس اقل من كده في فرق بين اللي بيحب الفلوس عشان ينفق ويتصدق و... ويعبد ربنا سفيان الثوري بيقول كده إن هذا الجسد كالدابة والدابة إذا لم تحسن لها العلف لم تعمل لازم أكل كويس عشان أقدر أقوم الليل لازم ألبس كويس ابن الجوزي قال كده وأنا شخص لا أطيق رائحة العرق ولا منظر ثوب متسخ أنا ما بقطقش فاللي عايز يلبس دايماً جلابية نظيفة وجديدة هيحتاج فلوس صح ولا لا عشان يعرف يعبد ربنا ففي ناس محتاجة فلوس عشان يعرف يعبد ربنا وفي ناس محتاجة فلوس عشان تتمنظر على الناس وفي ناس محتاجة فلوس عشان تفتري بيها شوف في طبع الإنسان طبع قال الله إن الإنسان ليطغى أن رآه أن رآه استغنى إن الإنسان طبع ان الانسان اللي يشوف انه بقى غني يطغى يعني ايه يطغى من الحج الطغيان مجاوزة الحد قال سبحانه وتعالى ذهب الى فرعون انه طغى طغى يعني إيه؟ اه تجاوز حده انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية طغى الماء يعني إيه؟ تجاوز الحد حملناكم في الجارية اللي هي السفينة يعني فالطغيان مجاوزة الحد ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى ان الانسان لما يشوف نفسه بقى غني لما يشوف نفسه استغنى عن ربنا يبص كده الحمد لله انا مش ناقصني حاجة انا مش محتاج من ربنا حاجة يا مسكين انت مش محتاج من ربنا حاجة طب والهوى مش محتاجه برضه طب قلبك مين اللي بيخليه يدق والمعدة بتتحرك حركة رحوية والأمعاء حركة دودية كنا بنتعلمها في ابتدائي زمان ما اعرفش الكلام ده صح دلوقتي ولا لا فالحركات دي انت اللي بتعملها مركبين لك جهاز كمبيوتر مشغل المعدة والأمعاء والرئتين وال محتاج ربنا إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى قلت لكم القصة دي قبل كده إن واحد من الناس الأغنياء أصحاب الفلوس كان جاله مغص كلوي مش عارف المهم مغص من الأم... من الأمغاص فحجزوه في المستشفى اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب وادوا له حقنه مسكنه نام ساعه وبعد الحقنه ما راح مفعولها بدا يرجع له ايه اه رجع له المغص تاني فبقى يصرخ فين الدكاتره فين المستشفى هاتوا لي عينين من اللي بره دول اللي شغالين عندي ياخدوا المغص ده بدالي حطوه في ايه امال انا مشغلهم بديهم فلوس ليه هو ده الكلام اللي انا سمعته بودني ها امال انا مشغلهم بديهم فلوس ليه فنفكر ان الانسان لا ايه لا يطغى ان راه استغنى ونفكر ان الفلوس خلاص هات اتنين حط لهم المغص ده وشيله من عندي بفلوس ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى اوعى تشوف انك انت غني اوعى تشوف انك انت تقدر تستغنى عن فضل الله عن رحمه الله عن عفو الله عن ستر الله عن لطف الله عن إعانة الله عن تدبير الله لك أنت لا تستطيع أن تستغني عن الله طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر قال الله سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون اللهم اجعلنا منهم يا رب إن الإنسان خلق هلوعا هي دي اللي كنت بقول لكم عليها من شوية خايف من إيه إن الإنسان خلق إيه الهلع عارف الهلع يعني ايه الرعب شدة الخوف جاله شوية صداع اه اه ودوني اعمل اشعة عايز اعمل اشعة مقطعية على المخ لا لا لا ما انا مش طبيعي هلع هلع جاله شوية مغص على طول مستشفى مش عارف امرأة نزل عليها نقطتين دم نزيف الحق في نزيف الولد سخن شوية حرارته 42 هلع الناس عايشة في هلع ده اصل الفطرة ان الانسان خلق ايه هلوع هو الانسان كده بطبعه هلوع الا المصلين لو فيك هلع تبقى مش من المصلين تبقى مش منهم ما نعرفكش في الصلاه والمصلين بالذات والذين هم على صلاتهم دائمون المصلين الذين بينهم وبين الله علاقة
في سر بينك وبين ربنا
احبتي في الله انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقه وبقيت من الشريط ماده نكتفي على هذا القدر والحق ما ياتي بما سبق ان شاء الله في الحلقه القادمه احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله